بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا احنا الحقيقه من ساعه ما ابتدينا حطينا شعار للبرنامج فاكرين حد فاكر آه، شعار البرنامج اللي حطيناه عوده الحب للبيوت عودة الحب وركزنا على كلمة الحب مش عشان احنا بنحاول نركز على مفهوم الناس حباه لا عشان ربنا استخدم المفهوم ده عشان ربنا هو اللي قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها السكن الطمأنينة الراحة السعادة الناس دلوقتي بتسكن بتسكن لمين مش لاقية حتة تسكن فيها لكن ربنا عايز ايه عايز ان البيت وعايز ان جوزك وعايز ان مراتك هي السكن وهي الطمأنينة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة يعني دوا الهدف بتاعنا من البرنامج وأنا كل مرة كده مع بداية الحلقة بقوم ذاكر قصة أو حكاية تفكرنا بحكاية المودة والرحمة والسكن ونشوف إن إزاي النبي صلى الله عليه وسلم وإزاي إن إسلامنا حريص جدا على القضية دي قضية الحب ال- اللي يعني بيزايد علينا فيها آه، يعني الغرب احيانا والناس اللي ما بتحبش الاسلام احيانا ويقول لك يعني الاسلام بينفر من هذه العلاقات الراقيه الجميله الحب لا ده احنا ده احنا اصحاب الحب انا من اجمل الرسائل اللي جات لي الاسبوع اللي فات تعليقا على حلقه ال- السيده زينب اللي احنا اتكلمنا فيها في الجواز العقد المره اللي فاتت وحلقه السيده فاطمه ايه قصص الحب دي ايه بنات الرسول دول اللي اللي كانوا عايشين هذه القصص الرائعه من الحب الطاهر النقي العفيف تحت مظلة الجواز وتحت مظلة الأسرة فدي بيوتنا فبنستخدم القصة لمزيد من الحب الحقيقة أنا هذكر النهاردة قصة سريعة يمكن كنا قلناها في حلقة جابر بن عبد الله بس أذكرها وأنا بفكركم بشعار عودة الحب للبيوت النبي صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة ذات الرقاع ومعاه الجيش ومتأخر عن الجيش سيدنا جابر بن عبد الله وراجعين من المعركة منهكين وخلاص بيقربوا على المدينة وكل هدفهم عايزين ندخل المدينة ننام ونستريح تعبانين لأن المعركة كانت مجهدة جدا وراجعين من جهاد بقى ومجاهدين شوفوا كلام كبير يعني فراجعين من الجهاد والنبي صلى الله عليه وسلم معاهم فأول ما يقربوا من المدينة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدور على جابر فيلاقيه متأخر عن الجيش فيسيب النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كله ويرجع يتأخر لجابر بن عبد الله ويدور الحوار الراقي الجميل جدا كيف حالك يا جابر بخير يا رسول الله هل تزوجت يا جابر نعم يا رسول الله حد راجع من معركة بيسأل على على جوازة وعيلة هل تزوجت يا جابر نعم يا رسول الله هلا بكرا يا جابر يا ترى آه، بكر يا جابر قال لا يا رسول الله قال ولما يا جابر فقال يا رسول الله مات أبي يوم أحد وترك تسع بنات فأردت أن أتزوج امرأة تخدمهم فقال له النبي أتعلم يا جابر عندما نعود إلى المدينة فلن ندخلها ليه؟ ليه يا رسول الله؟ حتى تعلم زوجتك بقدومك فتعد لك النمارق احنا مش هندخل المدينة عشان مراتك تعرف ان الجيش وصل فتستعد ليك وتعد النمارق النمارق يعني المخدات والقعدة الجميلة اللطيفة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلام ده معقولة جيش راجع مجاهد بندور ازاي نسعد الزوجة اللي قاعدة مستنية جوزها بقالها شهر ما يجيش جوزها فجأة وهو راجع من السفر انا راجع ويقوم داخل ينام لا ده النبي هيقعد الجيش بره يستريحوا يدخلوا يقابلوا زوجاتهم النبي عايز اول لقاء بين زوج غايب عن زوجته لمدة شهر ومراته يبقى لقاء في منتهى السعادة قائد جيش بيفكر في الحكايه دي نبي الامه معلم الامه اللي عمال ينزل يتنزل عليه القران عشان يعلمه للناس قضيته عايزين نفرح الست اللي قاعده مستنيه جوزها بقالها شهر مي- مين شفتوا ان معنى عوده الحب للبيوت ده مش معنى ده مش اختراعي ده هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاله مش هندخل المدينه لغايه ما مراتك تعرف انك جا- جيت لان جابر عنده تسع بنات آه، اخوات فاللي بتربي تسع بنات دول وجوزها غايب بقاله شهر لو جوزها جه فجاه هيلاقيها عامله ازاي؟ آه، حاول تتخيل انت يعني يعني م- منعكشه لا منعكشه دي قليله هتبقى يعني العمليه فهو النبي عايز الست تستقبل جوزها في اجمل صوره في اجمل فرحه باستعداد نفسي عالي شوفوا ال- يعني علم النفس لو بيقول ايه يقول ايه احسن من كده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يبقى لينا حق نقول عوده الحب للبيوت وهنفضل نقولها عوده الحب للبيوت تعالوا بعد المقدمه اللطيفه ندخل على على الموضوع بتاعنا النهارده عندنا ميعاد مع اختيار شريك الحياه الحقيقه تعالوا نبدا انا الحقيقه قعدت افكر ازاي نرتب الحلقه وهي مش هتيجي على حلقه واحده هي هتيجي على حت- حلقتين وانا نفسي ان هذا الكلام يسمعه يسمعوا الشباب اللي داخلين على جواز او حتى شباب الجامعات اللي لسه هيتجوزوا وارجوكم يسمعوا الاباء والامهات لان نص الكلام موجه للاباء والامهات انت عايز بقى ايه وهتعمل ايه احنا يا جماعه هنمشي ان ان اختيار شريك الحياه بيمر باربع مراحل المرحله الاولى حدد مواصفاتك صح المرحله الثانيه هتبحث ازاي هتدوري ازاي وهتدور ازاي المرحله الثالثه الاستخاره والاستشاره هتساله عليه ازاي وهتستخير ولا لا شوف انا حطيت الاستخاره بند منفصل المرحله الرابعه من مراحل اختيار شريك الحياه اللي هي ايه اصعب مرحله واهم مرحله وممكن تبوظ الثلاثه او تنجح الثلاثه موافقه الاهل فاحنا عندنا اربع حاجات حدد مواصفاتك ادي واحد حددت مواصفاتك ابدا ابحث بحثت لقيتها استخير واستشير استخرت وسالت عليها موافقه الاهل تم الاربعه نتنقل على الحلقه اللي بعديها اللي هتبقى الخطوبه ان شاء الله بعد حلقتين طيب تعالوا نبدا من الاول خالص تعالوا نبدا بالمواصفات حدد مواصفاتك انت عايز ايه يعني انت هتختار بناء على ايه انا الحقيقه ممكن اقوم داخل معاك على طول واقول لك المواصفات الصحيحه كذا وكذا وكذا وكذا وانتوا عارفين انا هقول ايه في الاخر فانتوا متوقعين يعني في الاخر هقول لك مين هي اللي تتجوزها ومين هي اللي تتجوزه و- و- وذات الدين ما ما انتوا عارفين انا في الاخر هقول ايه بس تعالوا نبدا تعالوا نبدا من مقدمه ايه المقدمه دي هو يا جماعه ربنا لما خلق الخلق خلقهم ليه خلقهم ليه اه يعني علشان يعبدوه خلقهم عشان حاجه تانية عشان يعمروا الارض بمنهج الله خلق الخلق عشان يعمروا الارض بمنهج ربنا وان قايل الله تبارك وتعالى وما خ... آه، واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه يعني ايه خليفه يعني يعمر الارض زي ما انا عايز سبحانه وتعالى يعمر الارض كما يريد الله تبارك وتعالى اني جاعل في الارض خليفه يبقى الهدف ايه عماره الارض بمنهج الله طب ايه علاقه الحكايه دي بمحمد هيتجوز داليا وخالد هيتجوز هدى وعمرو هيتجوز علا يعني ايه علاقه الموضوع دون بال... بال... بالكلام ده يعني ايه اللي دخل اصل يا جماعه انتوا مش واخدين بالكم انتوا مش واخدين بالكم ان اول من كلف بعماره الارض كانت اسره انتوا مش واخدين بالكم ان اول تكليف واول عماره للارض بدات برجل وست متجوزين ادم وحواء واول تكليف الهي واول خطاب الهي كان لاسره واول تبشير بالجنه كان لاسره واول ضمان لسعاده ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه يبقى اول عمران للارض كان اسره هتقولي طب ما هو ما كانش فيه غير كده لا كان فيه غير كده ايه هو كان ممكن ربنا اول ما يخلق يخلق قبيله صح ولا لا يعني هي تعجز الله ان يخلق ألف واحد مجتمع لا يا جماعه كان ربنا عايز يقول لنا ايه عماره الارض ب- زي ما انا عايز يعني بطاعه ربنا مرتبطه بالاسره هدى هتتجوز احمد هي دي عماره الارض اللي انا عايزها عشان كده اول اول كلام رباني نزل على اسره خلي بالكم انا كده بقرب انا بقرب هتتجوز ليه انت سامع الكلام ده ولذلك شوف الايه تقول لك ايه يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى الاسره وبعد كده ايه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ليه ان اكرمكم عند الله اتقاكم الايه دي خطيره البدايه اسره وبعد كده تعددت الاسره فطلع المجتمع لكن الاصل اسره يبقى كان ربنا عايز يقول لك ايه عايز يقول لك انت بتتجوزي آه، فادي باللبناني بقى وانت بتتجوز آه، ايمان وانت بتك... انتوا بتتجوزوا بعض عشان تعمروا الارض عشان تمشي زي ما ربنا عايز يا نهار ابيض هو هو دون سبب الخلق يعني تخيلي الخلق خلق من اجل الهدف دون والاسره هي اللي هتقوم بالحكايه دي وانت المسؤوله عن الحكايه دي في جوازتك مع شريك حياتك وحاولوا تعملوها عشان كده المخاطب دايما كان الاسره وبدايه الكون كان اسره فيبقى الهدف ايه وخلقنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم معناها ايه والاول كانت ذكر وانثى يا اسر يا شباب يا بنات اتجوزوا عشان تخلوا الارض تتقيني وانتوا اتقوني وانتوا بتتجوزوا ياه احنا محدش فكر في الحكايه دي قبل كده انا عايز اتجوز يلا يا عم روح اتجوز وخلاص لكن حد بيفكر انا هتجوز علشان كلام ربنا يمشي في الارض انا هتجوز علشان الهدف اللي ربنا خلق الخلق عشانه يتحقق فتعالوا احكي لكم البنات بتفكر ازاي او او الناس عموما الشباب والبنات بيقولوا ايه اديكم مثل يعني ادي مثل واحد بيقول لك ايه الحقيقه مش عارف انا عايزها كويسه فده نوع ده, ده نوع من الشباب بيقول لك انا عايزها تكون كويسه هو مش عارف على فكره وممكن يبدا يقول اقتراحات لحاجات وهو من جواه هو مش حاسسها هو مش هو مش محدد مواصفات محدده هو هو في دماغه كده حاجات يعني ايه آه، هلاميه شويه عايز واحده كويسه عايز و- وهي تقول ايه طب انت بتدوري على ايه انا عايزه واحد كويس ويحافظ عليا حتى يحافظ عليا دي كلمه مطاطه يعني يعني طب انت ايه مواصفاتك بدقه مش واضحه طب يجي يجي نوع تاني من الولاد والبنات هو بيدور على ايه؟ هو بيدور على بنت تكون ستايل وتكون آه، شيك وبتلبس على الموضه ويكون دمها خفيف جدا وتكون منطلقه كده بقى مش آه، مش كأبوبه يعني و- وكده ولذيذه و- ومحب وطبعا تكون حلوه قوي يعني عشان يعني هو بيدور على كده طب وهي بتدور على ايه؟ انا عايزاه دمه خفيف وعايزاه يكون مهضوم باللبناني وعايزاه يكون آه، شاب كده ويا ريت يكون طويل ويكون يعني واخدين بالكم المواصفات بتدور على ايه يجي نوع ثالث انت بتدوري على ايه انا عايزاه يكون مثقف ويكون طموح ويكون طبعا حبذا لو متدين و- ويكون يحافظ عليا و- ويخاف عليا آه، ويكون يتحمل المسؤوليه آه، طبعا تحت تحمل المسؤوليه دي عايزين نحط 60 خط ولهم حق البنات والولاد يقولوا ايه انا انا انا بحكي لكم يا جماعه نماذج نماذج بتتقال في ناس مش عارفه خالص هو ماشي كده هيقولوا له دي يبص عليها يقول اه طب آه، والله آه، يلا نتجوز و- وواحد تاني لا هو محدد هو بيدور على الستايل وال- والعين الخضر والشعر الاصفر وهي بتدور على المجانس اللي في الكتاف ومش عارف وايه وشكله عامل ازاي والعربيه اللي هو راكبها و- ومش بخيل و- وفلوسه في جيبه قد ايه وبعدين زي ما بقول لكم في بقى متدينين ومتدينات فالمتدين يقول لك ايه انا عايزها تكون آم، آه، طبعا متدينه طبعا متدينه بس تكون حلوه قوي قوي وتحت حلوه قوي دي 60 خط ليه اصلا الحقيقه بغض بصري وهفضل بقى اغض بصري لغايه ما اموت فيعني يبقى لازم بقى حاجه يعني تظبط ال- الدنيا خالص وبيبقى بيفكر كده وبيتصرف كده وهي بس هم الحقيقه للحق يعني البنات في اختياراتهم اسهل من تعقيدات ال- الشباب حتى في المتدينين البنات اسهل وحتى في غير المتدينين البنات اسهل في متدين تاني بقى بيقول لك ايه بص هو النبي قال فاظفر بذات الدين فقط هو فاهم كده وبناء عليه فانا مش عايزها غير متدينه ومش عايز اي حاجه تانية ولا اي ولا تكلمني في جمال ولا مستوى اجتماعي ولا اي حاجه هي جميله وبس هي تكون اسف متدينه وفقط ومش عايز حاجه تانية نماذج نماذج نماذج انا قعدت اعدد نماذج كتيره ده كل الناس بتقول كده طب النبي بيقول ايه يعني لو نظرنا للنبي صلى الله عليه وسلم وسمعنا كلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في الموضوع ده فتبص تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك حديث الحديث ده مهم قوي وانا نفسي الشباب يحفظوا الحديث ده وهم كتير منهم عارفينه تنكح المرأة لأربع لجمالها ومالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك هو ايه الموضوع تنكح المرأة لأربع آه، في شباب فهموا فاهمين الحديث يعني انا بقول لكم اتجوزوا الستات عشان واحدة من الاربعة دول فواحد يقول انا بدور على مالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع ويروح يقول أنا بتاع مال والتاني يقول لا أنا بتاع عيلة والتالت يقول أنا بتاع جمال وواحد يقول أنا بتاع دين هو حر راجل زاهد يعني بس النبي قال واحدة من الأربعة دول لا هو الحديث مش بيقول كده هو النبي بيقول إيه تنكح المرأة لأربع هناك أربعة أسباب شهيرة أو أساسية أو متداولة بين الناس أو معروفة بين الناس الستات بتتجوز الرجالة بيتجوزوا الستات بناء عليها إيه هم الأربع حاجات الأساسية دول يا رسول الله يا جمالها ويدخل فيها الحب طبعا يا مالها يا حسبها عيلتها يا يا دينها دول الاسباب الشهيره يعني كان النبي انا والله يا جماعه وانا بسمع الحديث ده بحس انها نصيحه اب فما بالكم لو كان رسول الله كمان صلى الله عليه وسلم فبيقول لك خلي بالكم يا اولاد خلي بالكم يا بنات اي جوازه او اغلب الجوازات بتتم عشان الاربعه دول واحد بيدور على المال واحد بيدور على الحسب وواحد بيدور على الجمال وواحد بيدور على الدين فهو النبي بيقول لك ايه فاظفر بذات الدين تربت يداك يعني ايه يا رسول الله ال- ال- ال- المعنى ايه فضفض بذات الدين فاضفر امسك فيها بايديك واسنانك المتدينه
فضفض بذات الدين ال- المتدينة تربت يداك تربت يداك يعني ايه تربت يداك يعني لو مش هتاخد ذات الدين حط ايديك في التراب مرمغ ايديك في التراب يعني ما خدتش حاجة يعني طلعت ايديك كلها تراب وما خدتش حاجة شوف كلمة تربت يداك هنا كأن المعنى بيقول لك ايه اسمع نصيحتي تربت يداك مش هتكسب هتخسر لو ما خدتش المتدينة هتخسر لو ما خدتيش المتدين هتخسري دوري على المتدين دور على المتدينه ولذلك يا جماعة ده مش الحديث الوحيد ده النبي له أحاديث كتيرة بتتكلم على اختيار الزوجة تسمع النبي وهو بيقول الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة الدنيا فيها حاجات حلوة كتير وأحلى حاجة في الدنيا تخيل شوف تكريم المرأة عامل ازاي بص النبي بيتكلم على الست ازاي أحلى حاجة في الدنيا المرأة الصالحة تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو تسمع قول الله تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فالعلماء قالوا ايه حسنة الآخرة؟ الجنة ف- واضحة قوي وفي الآخرة حسنة الجنة طب وايه حسنة الدنيا؟ قالوا حسنة الدنيا اللي تستحق انها تذكر جنب حسنة الآخرة مش كده عشان عشان يبقى في توازن لازم تبقى حاجة كبيرة زي حسنة الآخرة فايه حسنة الدنيا؟ فقالوا لا نراها للرجل إلا المرأة الصالحة هي دي حسنة الدنيا الستات يعني إن- انتوا متخيلين المعنى عامل قد ايه؟ طب وبالنسبة للمرأة الرجل الصالح انتوا واخدين بالكم النبي صلى الله عليه وسلم التركيز شوف النبي وهو بيقول اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه او دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن في الارض فتنه في الارض وفساد كبير كان المعنى ايه اظفر بذات الدين دور على المتدينه يا جماعه الشباب عمالين يا مش عارفين يا بيدور على دي يا بيدور على دي وانا شفت احصائيات معموله الشباب بيختار ايه وناس كتير كانوا بيختاروا يقول لك لا اختار كذا قبل كذا وانا بقول لكم يا بنات يا شباب دور على المتدينه وهي مش نصيحه النبي وبس ده تجارب الحياه ان اكتر واحده تسعد معها ايها الشاب المتدينه واكتر واحده تسعدي معاها اللي يكون متدين راجل جه ل- لاحد العلماء ويقول له اجوز بنتي لمين قال له جوزها للمتدين لو حبها هيكرمها ولو كرهها مش هيظلمها ما يكفيكيش يا بنات انك تسمعوا حاجه زي كده يعني نرجع تاني يا جماعه ونقول لكم ان القضيه قضيه انت مسؤول انت ومراتك ان انتوا تعمروا الارض وتعمروا الارض زي ما ربنا عايز اختار اللي تساعدك تعمروا الارض زي ما ربنا عايز اختار اللي يساعدك ان تخلوا الارض وتخلوا صلاتكم بربنا على اعلى ما يكون واحسن ما يكون يا جماعه اوعي تتجوزي واحد ما بيصليش اوعي تتجوزي واحد بيعمل كبائر وانت عارفه انه بيعمل كبائر اوعي تتجوزي واحد بيشرب وبيقول ان هو بيشرب وانت عارفه انه بيشرب ازاي ازاي تبني البيت على كده اوعى تتجوز واحده عاجباك قوي بس هي ما بتصليش وان شاء الله هبقى اصلي بعد الجواز ما هو ما هو ناس بتقول بيقولوا كده يعني ويجي الاهل ويقولوا يا ابني دي هي هتبقى زي الفل بعد الجواز طب ما تبقى زي الفل من دلوقتي يعني ليه بعد الجواز طب ما تبقى زي الفل من دلوقتي بس اصبر عليها ويقولوا للبنات يا بنتي ده الولد زي الفل ما شاء الله كل حاجه 10 على 10 بس اصبري عليه بعد الجواز ان شاء الله ب 10 سنين هيبقى زي الفل واكيد هيهتدي وهيبقى جميل وح... يعني وهيصلي وكده وهو الموضوع مش كده طب ما يبقى من دلوقتي طب افرض بعد الجواز طب وليه عيالي يطلعوا يشوفوا ابوهم بيشرب خمر وليه ولادي يطلعوا يلاقوا امهم ما بتصليش و- و- وازاي و- وليه ابقى مسؤول عن الولاد دول واتحاسب عنهم يوم القيامه ان انا ما احسنتش اختيار الام بتاعتهم وهي ليه تتحاسب يوم القيامه انها ما احسنتش قدام ربنا اختيار الاب بتاعهم وهو ده هيبقى اول سؤال يوم القيامه انت ربيتي ولادك اخترتي مين لولادك يربيهم ولذلك يا جماعة مسألة إن أنا في حدود لا يمكن أتنازل عنها في المواصفات أول الحدود دي إن هي لازم تكون متدينة وإن هو لازم يكون متدين وإن إحنا يا جماعة أنا عايز أرسخ المفهوم ده إن إحنا عايزين ندرسه في نفسنا أصل أصل هي المشكلة إيه؟ إن هو بيقول آه طبعا أنا سمعت حديث النبي تنكح المرأة لأربع فاظفر بذات الدين كلام واضح جدا أنا هدور على المتدينة طيب وإيه كمان؟ بس تكون حلوة قوي زي ما قلت لكم من شويه تكون جميله جدا جدا جدا فيبداوا بقى يدخلوا معاه في المواصفات ويكون طولها وتكون سنانها ويكون عينيها وتسريحه شعرها ومش عارف وايه فيجي بعد شويه هو انت بتدور على على الدين رقم واحد والمتاكد اول حاجه الدين اه اول حاجه الدين بس اللي انت بتقوله دون يدل على حاجه ثانيه يدل ان انت ترتيب الاولويات عندك مختلف ولذلك انا عندي نصيحه للشباب اكتبوا اولوياتكم يا شباب يعني قول أنا عايزها بناء على إيه واحد إيه واثنين إيه وثلاثة إيه وأربعة إيه هل واحد هيكون الدين فعلا وخلي بالك من حاجة النبي لما قال فاظفر بذات الدين تربت يداك النبي قال حاجة مهمة جدا ما قالكش طنش الثلاثة التانيين فاهمين انا عايز اقول يعني واحد ممكن يسمع فضفض بذات الدين متدينه واي حاجه تانية لا النبي ما قالش كده قال لك رقم واحد متدينه رقم واحد يكون متدين ومحدش قال انها ما تكونش جميله بس بس ترتيب الاولويات ايه متدين وجميل و- ويكون وسيم واحكي لكم قصه لطيفه جدا ان سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الايام بمناسبه ان ان يكون متدين لا تعارض ان ان انا احبه ولا يتعارض ان هو يكون آه، وضعه كذا وكذا يعني عندي مواصفات تانية سيدنا عمر الخطاب حب يتجوز ام كلثوم بنت ابو بكر الصديق ده بعد ما بقى امير المؤمنين يعني بعد وفاه ابو بكر الصديق فعايز يتجوزها فيروح لمين يكلمهم ان هو يتجوز ام كلثوم فراح للسيده عائشه اختها وقال لها انا عايز اتجوز ام كلثوم بنت ابو بكر اختك بس هي اختها الصغيره فالسيده عائشه قامت قايله له يعني فطمعته السيده عائشه قالت له ده انت امير المؤمنين وده يشرفنا ويسعدنا حاضر هنخلص الموضوع خلاص آه، س- سيدنا عمر بن الخطاب مستني بقى الرد النهائي فراحت السيده عائشه لام كلثوم فقالت لها عمر بن الخطاب متقدم لك يا بختك امير المؤمنين متقدم لك فردت ام كلثوم وقالت لها وما افعل بعمر ذلك رجل خشن العيش انت مش شايفه هو عايش ازاي شديد الغيره لا يملأ رأسه إلا إلا الرعية، كل اللي في دماغه الناس تبقى ماشية كويس. وأنا شابة أريد من يصب علي الحب صبا. تخيلوا دي دي بنت أبو بكر اللي بتقول كده، وأنا عايز أعيش عايز أعيش الحب، أريد من يصب علي الحب صبا ويكون عابدا لله. شوفوا الفهم كان عامل إزاي عند أم كلثوم بنت أبو بكر الصديق. فالسيدة عائشة كلمتها قالت لها يا بنتي ده أمير المؤمنين قالت والله إن لم تتركيني أنت إيه بتقولي إيه لأصرخن أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لا أريد عمر بن الخطاب يعني هعمل لكم ف... فالسيدة عائشة مش عارفة تحل الموضوع إزاي ن- ن- نعمل الموضوع فنبت لعمر لع- لسيدنا عمرو بن العاص عمرو بن العاص ده هي في العاص وقالت له يا عمرو حل الموضوع عند س- عند عمر بن الخطاب فراح سيدنا عمرو بن العاص لسيدنا عمر وقال يا أمير المؤمنين ألا تتزوج مش تتجوز فقال نعم سيحدث فقال من فقال أم كلثوم بنت أبي بكر فقال عمر وما لك وهذه الجارية مات أبوها منذ شهور ستبكي لك بالليل والنهار تنعي أباها إيه شوفوا ال- المدخل تقعد تتجوز واحدة عمالة تعيط لك ليل ونهار فنظر إليها عمر بن الخطاب قال أحدثتك عاش- عائشة هي عائشة ك- ده سيدنا عمر يا جماعة هي عائشة اتكلمت معاك فقال نعم فقال اذا لا داعي لهذا الامر خلاص انا فهمت ال- فتزوجت مين فتزوجت طلحه بن عبيد الله طلحه بن عبيد الله واحد من الصحابه غني وراجل تاجر وفي نفس الوقت من العشرة المبشرين بالجنة فتزوجته أم كلثوم يا جماعة مش معنى فاظفر بذات الدين أنت هتقعد بقى مكتئب هتجوز متدينة فإيه فيعني ف... يعني كأنك بتاخد دواء يعني ف... وأنت هتجوز متدين ولذلك نفس القصة يجي شباب ويقول لك طب هو لازم تكون متدينه دلوقتي ولا آه، اتجوزها منطلقه ولذيذه واخليها تتدين واخد فيها ثواب قال يعني يعني عشان عشان اخد ثواب و- وهبقى خدت ثواب و- وهي تقول انا اتجوزه كده ايه لذيذ كده ومنطلق وانا هخليه متدين ملكوش دعوه ان شاء الله هيبقى متدين وابقى خدت ثواب هو اللي بيسال السؤال ده الحقيقه هو مش عايز متدين هو انتوا عارفين ايه المشكله يا جماعه؟ يعني شباب متدين على فكره الكلام اللي انا بقوله ده شباب متدينين بيقولوا اخدها مش متدينه واخليها متدينه. هو ايه الموضوع؟ هو الموضوع ان الاعلام خلى في دماغه صوره عن المتدينه. ان المتدينه كئيبه. وان المتدينه مش حلوه. هي هي هي كده، يعني هي الصوره كده مش حلوه. وان المتدينه يعني مقفله و- و- وشوف هتبقى هتبقى عامله كده. الحقيقه يا جماعه ده ده مفهوم خاطئ عند الولاد وعند البنات ولله الحمد السنين الاخيره شهدت شباب متدين ذات عائلات عاليه جدا شباب متدين مراكز اجتماعيه مرموقه جدا شباب متدين مثقف جدا شباب متدين فاهم دنيا وبيلعب رياضه و- و- وبنات شباب بنات متدينه وفي منتهى الجمال يعني اهلا بكم في لبنان يعني فيعني يعني يعني يعني ما يمنعش ان يبقى في شباب متدين وفي نفس الوقت شكله كويس فيا جماعه المفهوم ده غلط يبقى الاصل ايه؟ الاصل خدها متدينه طبعا تاخدها متدينه طب افرض انا حصل شاب عايز يتجوز فتاه وفي الحلال وهي مش متدينه نسال سؤال عندها استعداد ولا ما عندهاش استعداد يعني يعني خلي بالكم يا جماعه ترتيب الكلام الاصلي انا كل ده عمال اكتب على النقطه دي يا جماعه اتجوزوا المتدينه اسمع كلام النبي اسمع كلام رسولك واسمع كلام اللي بيديك نصيحه اب فلفل شوف اظفر بذات الدين والا تربت يداك مفيش احلى في الدنيا من انك تتجوزي واحد صالح هيحافظ عليكي لو حب هي- هيحبك ويكرمك لو هيكرمك لو حبك ومش هيظلمك لو ما حبكيش انت محتاجاه انتوا مش شايفين الستات بيحصل فيهم ايه مش شايفين رجاله بيظلموا ستات لاي درجه هذه الايام دوري على المتدين ولذلك النقطة ال- ال- ال- اللي بعد كده الأصل إيه؟ الأصل إن أنا بدور على متدين. طيب آه، أنا أنا عايز أتجوز واحد وبنحب بعض وهو مش متدين. خلي بالك من نصيحة النبي. طب عندها استعداد؟ عنده استعداد. أه عنده استعداد. بترضيك وبتقول لك إن عندها استعداد وإن شاء الله أنا بعد الجواز هبقى زي الفل. واللي هي فعلا مقبله وعندها خطوات عمليه بتاخدها انها عايزه تقرب من ربنا وعايزه تصلي وعايزه تعبد باين بيبقى والله بيبان يا جماعه عارفين بيبان في ايه؟ سرعه التنفيذ. انما واحده تانية هتقول له ايه؟ انا هبقى متدينه جدا انا بحب الدين قوي ولما يكلمها دقيقتين ممكن عينيها تدمع لكن مفيش تنفيذ مش كفايه الدموع. مش كفايه سرعه التاثر المهم ان يحصل تنفيذ يا شباب يا بنات النصيحة دي غالية قوي في المواصفات حدد مواصفاتك واكتبوها يا شباب اكتب واحد هتقدر تكتب متدينة هتكتبي كده وتقولي انا بدور عليه كده طيب م- مش لاقيه متدين قوي حطي حد ادنى يعني ايه حد ادنى للتدين مش ممكن اتجوز واحد ما بيصليش مش ممكن اتجوز واحد بيرتكب كبائر يا نهار ابيض اقول لربنا ايه واقول واقول لربنا ايه عن ولادي م- متفقين كده على الحدود الدنيا للتدين وعلى مفهوم التدين طب ننقل على احنا كل ده يا جماعه لسه في ايه؟ حدد مواصفاتك طب لسه في المواصفات في حاجه تانية ايه هي التكافؤ عندنا في التكافؤ مشكلتين ايه هما المشكلتين مشكله المتدينين ومشكله ال- ناس تانية كتير متدينين كتير يقول لك ايه يقول لك انا عايز واحده تكون متدينه ومش مهم اي حاجه تانية لا مهم المستوى الاجتماعي ولا المستوى المادي ولا اسم ولا العيله ولا اي حاجه المهم تكون متدينه والكلام ده ملوش اي قيمه مش مهم ان ان الفرق المستوى الاجتماعي ضخم جدا الاسلام لغى الكلام ده وعندنا نوع تاني يقول للبنات ايه ويقول للولاد ايه بص يا ابني المهم المستوى الاجتماعي والمادي مسألة التكافؤ الديني دي دي مسألة تخص كل واحد م- مالكش دعوة بيها ومالكيش دعوة بيها هو حر في نفسه ويمكن بعد الجواز يبقوا كويسين يا جماعة الاتنين غلط النقطتين غلط الاتنين مش صحاح ليه يا جماعة يا ناس يا اللي فاهمين ان المهم التدين وبس ومش مهم المستوى الاجتماعي الكلام ده مش صحيح التكافؤ الاجتماعي والعائلي ان العائلتين زي بعض يعني احنا عندنا في التكافؤ اربع حاجات ديني واجتماعي وثقافي وايه ومادي فالثقافي والاجتماعي ان مش فرق فرق في الثقافه هي خريجه ايه وهو ما معهوش حاجه خالص هتعمل مشكله هتعمل مشكله ف وكذلك المستوى الاجتماعي يبقى كاني عايز اقول ايه النقطتين دول مهمين قوي المستوى الاجتماعي والمستوى الثقافي ومن الإسلام وفي أقوال للعلماء وجمهور العلماء بيقولوا إن هذا التكافؤ مهم جدا وعندنا حادثة شهيرة انتوا ناسيين فاكرين زوجات الرسول السيدة زينب بنت جحش كانت متجوزة مين؟ كان متجوزة زيد بن حارثة وكان في فرق هي من أشراف قريش سيدنا زيد بن حارثة كان عبد وأعتق فهي حاسة إن في مشكلة مش قادرة وتمت الزيجة وهي مش قادرة مش قادره خلي بالكم الاثنين صحابه مستوى التدين عامل ازاي زيد بن حارثه ده شهيد والسيده زينب بنت جحش هتبقى زوجة النبي يعني لو هي غلطانه ان هي ما قدرتش تكمل معاه كان ينفع النبي يتزوجها يبقى يبقى يا شباب افهموا النقطه دي كويس ما قدروش يكملوا مع بعض لان في فرق في المستوى الاجتماعي لازم يراعى ولازم يقدر وما كملتش الجواز واتطلقت من سيدنا زيد بن حارثه وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر الخطاب له كلمه جميله جدا بيقول ايه بيقول لا ارى لذوات الاحساب من النساء الا الاكفاء فاهمين المعنى ايه؟ طب وليه اتكلم عن الستات؟ لان صعب بالذات في حق الست ان هي يبقى مستواها اعلى من الراجل بتعمل مشكله اكبر واكبر واكبر. كان المعنى ايه؟ عايزين المستوى الاجتماعي متطابق؟ لا. عايزينه متقارب. عايزينه مت... خلي بالكم برضه يا جماعه احنا عايزينه يبقى زي بعضهم بالظبط. لا دي مغالاه. انما إن هي اعلى شويه ماشي. هو اعلى شويه يبقى احسن. هم قريبين من بعض مفيش مشكله في فرق شويه آه، تقدر بقدرها لو بقيه الحاجات م... م... في فرق ضخم لا الاسلام ما بينصحش بكده وده اللي عليه جمهور العلماء لدرجه ان عبد الله بن عمر له كلمه جميله يقول يتزوج الاعراب من بعضهم البعض ويتزوج الاماء من بعضهم البعض حتى يتزوج الحي من الحي والقبيله من القبيله يقصد ال- ان الناس تبقى متساويه في مستوى القبائل حتى يبقى المستوى الاجتماعي والثقافي من الاسلام طب والمستوى المادي لا هنا بقى نقول لا يعني ايه لو المستوى الاجتماعي متقارب بس هم كانوا اغنياء ومعهمش فلوس كتير دلوقتي وايه يعني اوعى تحسبها بالماده لو الثقافه قريبه والمستوى الاجتماعي قريب ملناش دعوه المستوى المادي قريب ولا بعيد المهم الاثنين دول دون في المستوى الاجتماعي والمادي والمستوى ال- الثقافي طب وفي الدين نفس الشيء يا جماعه يعني انتوا متخيلين تبقى بنت متدينه قوي وكل قضيتها انا عايز اخدم الاسلام واهلها عمالين يقولوا لها بلاش كلام فارغ يا بنتي كل واحد يعيش نفسه الولد ما بيصليش او مش في دماغه الاسلام خالص او عايش حياته في دنيا تانية خالص يا جماعه طب ما هو ده تكافؤ برضه يعني ازاي الاهالي ما بينظروش للنقطه دي هي مش الست دي بعد شويه هتبقى كل قضيتها ان هي عايزه تعبد ربنا وعايزه تطيع ربنا هتخرج معاه وتتفسح معاه طبعا بس في الاخر عندها قضيه شاغله حياتها وهو مش عنده القضيه دي ازاي يولفوا على بعض وهو هدف الاسره في الاخر التنا... التماسك الشديد بين افراد الاسره مش هيعرفوا دون يا جماعه كان في المستوى وكان في مساله المواصفات والتكافؤ طب نيجي على نقطه ثالثه نقطه السن وهتلاقي في نقطة السن كلام كده بيقول لك يعني بوضوح شديد ان ان احنا بدأنا نلاحظ فروقات في السن يا اما الست اكبر يا اما الراجل اكبر بدأت حالات زي كده تحصل بصوا لنظرة الاسلام وانا الحقيقة يا جماعة طول ما انا ماشي في الحلقة دي عمال احكي اللي بيحصل واقول طب الاسلام وجهة نظره ايه والاسلام بيقول ايه فمسألة ان مثلا يبقى الر- ان الست تبقى اكبر من الراجل احنا عندنا حالة ان السيدة خديجة اتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهي اكبر منه بكام ب 15 سنة هي 40 والنبي صلى الله عليه وسلم 25 بس خلي بالكم الحالة دي كانت مرتبطة بحاجة مهمة قوي مستوى نضج الرجل كان واصل لأي درجة العلماء النفس و- و- وعلماء ال يعني ال- ال- الكلام منطقي ومعروف ان نمو المرأة فسيولوجيا وذهنيا لغاية سن ال 22 أعلى من نمو الراجل اللي في نفس سنها عارفين المعلومة دي ولا يعني مع- الرجاله مش مش عارفينها طبعا ف... فبتبقى الست حتى تلاحظوها في المدرسه هي بتكبر وبتنمو اكتر مع الاقران اللي في نفس سنها لغايه سن ال 20 سنه ال 22 سنه و- ويبدا الراجل يفرق طبعا عشان يعني آه، ناخد وضعنا وايه و- و- ويعلى شويه لكن الشاهد ايه؟ الشاهد ان في نفس نفس المستوى بتبقى احيانا المراه في مستوى من النضج سابق طب يبقى ايه يبقى ما ينفعش راجل يتجوز واحده اكبر منه يا جماعه ينفع بس بشرطين ان المراه تكون من العقل والنضج ان هي تستوعب هذا الامر ومش حاسه ان انا الكبيره يبقى انا اللي هقود البيت وفي نفس الوقت يبقى الراجل ناضج وعاقل بحيث ما يبقاش صغير مش صغير في السن صغير في المقام وهو بيتعامل معاها فلو النقطتين دول ما فيش فيهم مشكله ايه المشكله لو هي اكبر منه بسنه او سنتين طالما هي عاقله وطالما هو ناضج ومستواه الفكري عالي فاهمين ال- المعنى ده وده اللي يفسر ايه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بالحكايه دي ويكاد يكون استثناء لا يقلد بالصوره دي لصعوبه ان يبقى فيه بهذا النضج الا في حاله النبي صلى الله عليه وسلم طيب والعكس هي هتتجوز واحد اكبر منها بكتير اكبر منها بقد ايه اكبر منها ب 15 سنه واكبر منها ب 20 سنه هو السن الامثل او الانسب اللي بيقول عليه علماء النفس من 3 ل 7 او ل 8 سنين او حتى ل 10 سنين لكن 20 و25 سنه يعني ده جيلين مختلفين ولذلك لما تلاحظوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم للسيده فاطمه ابو بكر الصديق رفض النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يزوجها لابو بكر ولما تقدم عمر بن الخطاب رفض انه يزوجها لعمر بن الخطاب ولما تقدم عثمان بن عفان رفض ان هو يزوجها لعثمان بن عفان وزوجها للي اكبر منها بخمس سنين سيدنا علي بن ابي طالب لفرق السن الكبير بين الثلاثه الاولانيين وبين السيده فاطمه فرق سن كبير قوي بس الملاحظ حاجه عجيبه قوي انا بدات الاحظ ان بنات دلوقتي بدات ايه يعني انا اعرف حالات هي البنت آه، كان بتقول له يا انكل كان آه، هو صاحب بابا فكان بتقول له يا انكل وبعدين انكل عايز يتجوزها وهي عايزه و- وموافقه تتجوز انكل وبقت الحكايه و- و- والاب مستغرب ايه إيه اللي البنت بتقوله هو في بنات بدات تفكر كده اه في بنات بدات تفكر طب هو البنات بيفكروا كده ليه اقول حاجه والرجاله ما يزعلوش انا اسف يعني اصل نسبه الرجاله الشباب اللي مستعدين يتحملوا المسؤوليه عماله بتقل انا انا انا اسف ان انا بقول كده يعني ان ان واحد مساله تحمل مسؤوليه هو راجل قادر على الزواج لكن المشكله في ايه ان هو عايز يتجوز ومش عايز يعمل اي حاجه وهي اللي بتخدم وهي اللي بتمسح وهي اللي بتطلق وهي اللي بت... وهي اللي بتجيب المشتريات وهي اللي بتخلص الورق بتاع البيت وهي اللي هتروح المحكمه يمكن لما يكون في مشكله مع الجيران وهي وهي وهي وهو عايز يروح الشغل الصبح ويخرج مع اصحابه بعد الظهر حتى الولاد مساله يفسحهم دي مساله جانبيه فيبقى ايه فتبقى هي المراه هي المراه والراجل ايه ده فتبدا البنات تنفر من حاجه زي كده انا ما اتخلقتش عشان كده انا عايزه راجل ي- يتحمل المسؤوليه واعتمد عليه ويشيل معايا فبدات البنات تقول لا انا بدور على سن اكبر شويه علشان ادور على مستوى من النضج اكبر شويه يتحمل مسؤوليه اكتر استغفر الله العظيم انا ما اقدرش اقول ان دي اهانه ل- ل- ل- للشباب انما انا بقول ده بقى واقع في نسبه من الشباب وما اقدرش اعممها ولله الحمد ان نسب الشباب اللي بداوا يحسوا ان هو عايز ينجح وعايز يحقق حاجه لبلده وعايز والشباب المتدين اللي بدا تبص عليه وتقول ده ده مسؤول ومش متدين وبس الشباب اللي عايز يعمل حاجه في حياته ويقدم حاجه لمجتمعه نسبه مش قليله برضه بس بس عندنا المشكله دي يعني هي اللي خلت البنات تحس كده لكن ارجع وانصح البنات اوعي تعملي فرق السن الكبير ده ده فرق اجيال والدنيا بتتطور تطور رهيب هتبقي بتتكلمي بعقليتين مختلفتين وممكن تبقي منبهره ست اشهر لكن تيجي ساعه التطبيق تبص تلاقي انا انا مش قادره ال- ال- العقليه فيها اختلاف كبير قوي قوي قوي دون يا جماعه اللي كنت عايز اقوله في مساله المواصفات دوروا على المتدين دوروا على المتدين بس يفضل شبهه صغيره كده ان الناس تيجي وتقول لك يا عم بقول لك ايه انا دورت على المتدين وطلع عيننا وعمل فينا وس... بقى اوعى تقول لي متدين تاني ده ده بهدل البيت ولما كنت تتفرج عليه يا سلام على الصلاه انا لازم انزل يبقى جاي انا هروح الجامع وراجع تاني وتتفرج عليها وهي كمان متدينه والحجاب عامل ازاي وطلعوا عينينا يا جماعه انا بقول مش بتكلم عن المظاهر انا بتكلم على التدين الحقيقي التدين اللي ينعكس على الاخلاق والسلوكيات مش كفايه انك تلاقيه واقف بيصلي علشان تقول هو متدين دور على اخلاقه دور على معاملاته تعرف متدين ولا لا يعني ال- المعنى المهم دون ولذلك ال- سيدنا عمر بن الخطاب جاله واحد بيقول له سيدنا عمر بن الخطاب بيقول له تعرف فلان قال له اه اعرفه ف- تعرفه كويس قال له اعرفه كويس قال له اشتغلت معاه في الفلوس قال له لا قال له سافرت معاه قال له لا قال له امال ايه قال له يعني ف- فسيدنا عمر بص له قال له اه لعلك رايته في المسجد يرفع راسه ويتمتم بالقران هكذا ويفعل من الصالحات هكذا انت لا تعرفه يا جماعه السلوكيات فما يجيش يقول انا دورت على المتدين بمعنى ايه دور م- طبعا الحجاب حاجه جميله جدا بس دور على الحجاب وبس لا دور على الاخلاق من جوه عامله ازاي ديا كانت الجزء الاولاني حدد مواصفاتك دور على المتدينه الحقيقيه دوري على المتدين الحقيقي تظفر بها وتفرح في الدنيا والاخره تعالوا نكمل معاكم بعد الفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ن- نكمل معاكم احنا اول حاجه قلناها واحنا بندور على شريك الحياه دور على المواصفات و- وزي ما كنا بنقول يا جماعه انت عايز ايه انت يعني اربط مواصفاتك بالهدف من اللي انت نفسك تحققه انت نفسك تروح الجنه نفسك ترضي ربنا فدور على اللي تساعدك على انك تروح الجنه وترضي ربنا اعرف ربنا خلق الخلق ليه وامشي في السكه دي دور على المتدينه رقم واحد وده لا يعني انك هتسيب المستوى الاجتماعي ومش وده لا يعني انك مش هتدور على واحده تحبها وده لا يعني انك هتدور مش هتدور على واحده تكون مقبوله وشكلها يعجبك انا لما اتكلمت على الجمال ما اقصدش ان ايه مش مهم الجمال خالص لا طبعا ده النبي صلى الله عليه وسلم حديث واضح انظر اليها روح شوفها كويس وتاكد ان قلبك حصل ليه ميل انا اللي بتكلم عليه المبالغه في الشروط اللي تخلي الواحد في الاخر مذبذب بين كل حاجه يا شباب دور على الدين اللي يكون مناسب ولذلك كلمه مناسب دي شوف النبي قام قايل ايه اذا جاءكم من ترضون ترضون يعني في تكافؤ في المستوى الديني يعني قريب من مستوى البنت يعني هي مستواها في المستوى ده قريبين من بعض او يمشوا مع بعض اذا جاءكم من ترضون كلمه واسعه عشان تدخل الناس جواها وام قايل النبي اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وليه ما ليه فصل الدين عن الخلق علشان يقول لك حاجه مهمه قوي انك مش بس كفايه انه متدين دور على الاخلاق احسن تقول كفايه انه بيصلي يبقى هو ده اللي انا عايزه دور دور على الاخلاق مع ان الاخلاق جزء من الدين لكن النبي فصلهم هنا مخصوص في حته الجواز عشان تبص كويس على الاخلاق وسمته وطريقته وحيائها وادبها الى اخر هذا الكلام يعني اللي احنا عايزين نقوله وهو الموضوع كبير ومحتاج تفاصيل لكن اللي احنا عايزين نقوله يا شباب رتبوه واعرف ان اغلى حاجه ذات الدين ودور بعد ذات الدين انت ايه الشكل المقبول انا مش بقول كلمه جمال بقول ايه الشكل اللي ما تشوفه زي ما النبي يقول اذا نظر اليها صرت مريحني شكلها مش لازم تكون ملكة جمال مش لازم تقارن طب فلانة ولا فلانة لقيتها وشكلها مقبول بالنسبة لك اتوكل على الله شوفوا ال- ال- ال- المعنى اللي انا عايز اقوله المستوى الاجتماعي كأن انا عايز اقول ان في ثلاث نقط اساسية واحد الدين اتنين شكلها مقبول ليا علشان يحصل الحب والتآلف ثلاثة مستواها الاجتماعي والفكري متقارب ليا أهم ثلاث نقط وانت بتختار بص على الثلاثة دول واحد الدين ها رتبنا كده مش كده واحد بدور على الدين اتنين مستواها الاثنين شكلها مقبول ليا وهو شكله مقبول ليا الشكل مهم قوي لان هيحصل وراه الارتياح النفسي فيحصل وراه الرضا القلبي ثلاثة مستواها الاجتماعي والثقافي مطابق دماغها زي دماغي ن- ننفع نتكلم مع بعض ونفكر زي بعض بنخرج في الحتت المتشابهة بنروح أماكن متشابهة مستوانا الاجتماعي متقارب أنا بعتقد لو كل شاب رتب بالطريقة دي وحط الثلاثة دول بالترتيب دون أنا متأكد إن هو هيكون أكثر استقرارا وهو بيختار وده كله مرتبط أنت هدفك إيه في الحياة دور على اللي تساعدك إنك تعمل الهدف ده هدفك عايز تخش الجنة دور على اللي تساعدك هدفك عايز تنصر الإسلام دور على اللي تساعدك هدفك على اللي عايزك يعينك على عبادة ربنا هدفك عايز أب يت- يساعدك إن يطلع من بطنك صلاح الدين دوري على دون هدفك انك عايزه تملي المجتمع خير دوري على الخير الكريم اللي يملى معاك المجتمع خير هدفك انك عايزه تعملي عمل خيري ينتشر بين الناس دوري على الراجل الاكتف الطموح ال- يا جماعه دوروا بالشكل دون ولما وبالترتيب دون اتمنى اكون ساعدتكم شويه في تحديد شيء من المواصفات تعالوا نبدا نكمل حددنا المواصفات طب يلا ندور يلا نبحث هنلاقي مشكلة كبيرة بقى ندخل لأرض الواقع ونقابل المشكلة الكبيرة إيه المشكلة الكبيرة؟ البنات سنهم داخل على ال 30 وال 35 والكلام اللي أنت قلته أنا مش لاقيه اللي أنت قلته دوروا على كذا دوروا على الثلاثة دول أنا مش لاقياه والشاب بيقول أنا مش لاقي والبنات بالذات تقول أنا واصلة لل 30 وال 35 وتبص على البنت في منتهى الجمال وتبص عليها اخلاق عاليه جدا وتبص عليها عيله عاليه جدا وتبص عليها ما شاء الله كل حاجه زي الفل طب والبنت دي تتاخر جوازها ليه؟ ما اتجوزتش لغايه دلوقتي ليه؟ ما حدش بيتقدم او اللي بيتقدموا مش مناسبين ابدا طب وده سببه ايه؟ ده سببه ثلاث حاجات يا اما يعني أو- او او ده ناشئ عن عن ايه؟ ناشئ عن ثلاث حاجات تعقيدات ماديه ال- ال- طلبات الاهالي صعبه جدا ودي اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت وك- ووصينا الاهالي يعني بان هم يسهلوا الزواج يا اما بسبب شباب رجاله غير متحمل المسؤوليه فالبنات بتزهد لا ما اتجوزش واحد مش متحمل المسؤوليه حتى لو فضلت في بيت ابويا يا اما الفرص بقت ضعيفه قوي اصل انت في الحلقه اللي فاتت قلت لنا بلاش الصحوبيه فانا سمعت كلامك وما صاحبتش وانا دلوقتي اتخرجت ومش مصاحبه فلما جيت اشتغل مجتمع الشغل صغير قوي فالاختيار بقى من عدد قليل قوي فما بقيش قدامي غير 20 او 30 واحد واول ما بتيجي بنات الشغل كل واحده بتتجوز واحد و- وابص الاقي الدنيا فاضيه ما- ما فيش حد اتجوزه و- وما فيش حد بيساعد مش عارفه اتجوز ما في مش عارفه ده انا حتى في بنات دلوقتي بتقول ده انا بشتغل عشان الاقي عريس انا بشتغل اصلا عشان اتجوز علشان احتك بناس فالناس يشوفوني فاتجوز يا جماعه الحقيقه كل اللي انا قلته دون بس انا مش عايز يتهم من كلامي ان معنى اللي انا قلته ان احنا بنقول للستات ان انت بتدوري ان انت بتشتغلي ونفسك تتجوزي عن طريق الشغل او عن طريق الانترنت ان انا بقول لك ان الكلام ده غلط انا ما اقدرش اعيب على البنات واعيب على ال- على ال- على الفتيات اللي بيفكروا كده لان هي في الاخر محتاجه تتجوز وهي في الاخر بتدور على طريق حلال ما بتدورش على جواز عرفي ولا بتدور على صحوبيه فما تفهموش من كلامي ان انا اقصد بالكلام ده ان ان يبقى المراه غلطانه ان هي بتتجوز عن طريق الشغل او عن طريق الانترنت ده بقت الوسائل الوحيده المتاحه قدامها لكن انا بقول ايه الاحسن وايه اللي يعينها اكتر وايه اللي يعليها اكتر ده المعنى اللي انا عايز اقصده ايه الموضوع طب وهو ليه كده طب يبقى معاها حق بقى انها تقول عايزه صاحب مش كده يبقى معاها حق تقول انا لازم اصاحب لانها مضطره تصاحب عشان تلاقي العريس المناسب لان مجتمع الجامعه فيه ألف واحد ومجتمع الشغل فيه 10 تنفار فاكيد من ضمن ال 1000 واحد يا عم اتعرف لي على واحد و... ونمشي يعني نصاحب سنتين وابقى ضمنته وبعد الجواز وبعد ما نتخرج يجي يتقدم بس خلي بالك احنا قلنا الحلقه اللي فاتت مش هتجوزك الاحصائيات كلها بتقول 99% من الصحوبيه ما بتنتهيش بجواز ولما بتيجي بتتجوزي بيفضل قلبك تعبان بسبب علاقات ما قبل الزواج الله طب ما انت لعبتني طب انا موافقه مقتنعه بكلامك ما ينفعش الصحوبيه بس البديل ايه ما هو البديل ان انا قعدت 30 سنه وما اتجوزتش انتوا عارفين ايه المشكله يا جماعه مش ده الواقع مش انا حكيت لكم الواقع دلوقتي صح موافقين على اللي انا قلته طب ما تيجوا نرجع خطوه لورا طب هم قبل الجيل ده اهالينا ازاي الستات كانوا بيلاقوا فرص سهله للجواز المشكله دي ما كانتش موجوده زمان مع ان الفرص كانت اصعب لا كان في جامعه ولا كانوا بيشتغلوا ازاي كانوا بيتجوزوا اسهل من دلوقتي اكيد في حاجه اتغيرت فاهمين انا عايز اوصل لايه يعني اصل البنات دلوقتي بتقول البديل الصحوبيه عشان الاقي عدد كبير من الولاد عشان اتجوز طب واللي, واللي ما كانش عندهم الفرصه دي كانوا بيتجوزوا ازاي كان في حاجه تانية مش موجوده دلوقتي حد عارفها حد عارفها كان في يا جماعه شبكه علاقات عائليه الاسره كانت متماسكه قوي رجعنا للاسره لهدف البرنامج هو اللي هيجوز البنات الاسره كانت متماسكه قوي والعيله بتتحرك مع بعضها ان شاء الله مره في الاسبوع الاب والام والولاد محضنين على بعض مش جزر الابن عايش لوحده والبنت مع اصحابها لوحدها والاب كمان اناني هو كمان عايز يعيش مع اصحابه والست مع ال shopping وعايزه تسافر مع صاحبتها وتعيش مع صاحبتها وكل واحد بقى عايش في جزيره اسمها اوضه لوحدي وكل واحد قافل على نفسه الاوضه بتليفون لوحده مع الموبايل الجديد كل واحد عايز يعيش لوحده اتجوزي بقى لكن لكن الاسلام كان عايز ايه؟ البديل الاسلامي ايه عن الصحوبيه؟ ما هو ما انت بتقول ما, ما تصاحبوش طب البديل ايه؟ البديل يا جماعه كان كده كانت الاسره مشبكه ببعضها قوي كان علاقات الاسره الاول مشبكه ببعضها وشبكه علاقات حوالين الاسره ضخمه قوي الجيران كانوا ايه؟ كان الشارع كله عارف بعضه ودي فلانه ودي فلانه ودي بنت فلان وده ابن فلان والشارع كله مصاحب بعضه دلوقتي كل واحد قافل على نفسه شقته محدش يعرف اسم جاره ايه طب القرايب كانوا عاملين ازاي؟ دي بنت عمي ودي بنت خالتي والعيله كلها بتتقابل والعيله كلها بتخرج مع بعض والعيله كلها بتسافر مع بعض، العيله محضنه على بعض، يبقى بن يبقى ابنك بيدور على عروسه وبنت خالة ابوك موجودة وهي بالظبط المواصفات وعمال بيدور بره لان عمره ما شافها، لان حضرتك يا اب كل ما بتروح تزور تقابل العيلة ما بتاخدش ولادك لانه عايز يخرج مع اصحابه ويخرج مع اصحابه خليه شبكة العيلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصى بيها اللي كان النبي يلم العيلة ويقول لهم اجلسوا حتى أدعو لكم عشان يربط العيلة ببعضها هو في عيلة دلوقتي عيلة مين كل واحد عايش لوحده كل بنت وكل ولد ولو قلت ولو الأب قال لولاده تعالوا اخرجوا معايا نزور العيلة انت بتصغرني كده انا عايز ابقى راجل انت كده بتحسسني ان انا عيل لما اخرج اروح لابن عمتي ولا ابن خالتي ده معيله كلام النبي على على على صله الرحم بقت معيله الجيران ما زال جبريل يوصيني بالجار بقت معيله كانت الجيران حاجه واحده وكانت العائلات حاجه واحده وكان صحاب الاب مش بيتقابل معاهم يخرج معاهم لوحدهم وسايب العيله كل واحد لوحده لا ده الاب كان بيجمعوا عائلات الاب والام وقاعدين عائلات والبنات موجودين والشباب موجودين في شكل اسري محترم نقي نظيف وعرفوا بعض وشافوا بعض والاب عرف ده وعارفين اخلاق بعض لان العائلات متربطه مع بعض كان في مسجد كان الرجاله بيروحوا يصلوا في المسجد والستات يروحوا يصلوا في المسجد وتبدا شبكه علاقات اخرى قويه جدا علاقات المسجد شايفين بعض بقالنا ثلاث سنين بنصلي مع بعض الفجر وبنصلي مع بعض العشاء عرفنا بعض ليه ما جوزت بنتي لابنه ليه فكان في شبكه علاقات محضنه فكانت البنت بتلاقي 100 فرصه وفرصه احنا قطعناها وقلبنا الغرب اللي قايم على الانعزاليه والفرديه وبقينا بنقول عايز ابقى زيه وفي الاخر اضطرينا للصحوبيه بالله عليكم يا جماعه بالله عليكم لما تبصي تلاقي شبكة العلاقات دي مخلية أول حاجة مش محتاجة تقولي أنا محتاجة أحبه قبل الجواز ليه؟ لأن أنتوا تعرفتوا بجو أسري نقي بقالكوا سنتين ثلاثة عارفين بعض لا ومش كده وبس وضامنين إن الولد مش هيخدعك بعد الجواز مش كده مش ده اللي بيحصل لأن ما كناش نعرفه ففوجئنا إن بعد الجواز بهدل بنتنا لا ده احنا خابزين وعاجنين لان احنا عايشين مع بعض والبنت بكرامتها وبشرفها و- و- و- وبمعدنها يعني من غير ما تهان من غير ما تلهث وراء رجال تروح تشتغل عشان عايزه تصلح حياتها لكن مش رايحه تشتغل عشان تدور على حد تتجوزه والبديل بقى ايه يا جماعه البديل بقى ايه لما الاب ما قامش بدوره انه بيجمع الاسره وبيجمع الاسره على العائلات دي مسؤوليه الاب يا جماعه دي مسؤوليه الاباء مسؤوليه الاب اللي بيحضن العيله على بعضها وبيجيب العيله ويعرفها على عائلات اخرى ونكبر شبكه عائلاتنا وتفضل البنت عزيزه مكرمه شوف الاسلام والله ما حد كرم المراه قد الاسلام عارفين البديل بقى ايه الب- الب- البديل دلوقتي بقى الجواز عن طريق الانترنت شكله شيك شكله شيك مش كده بس هو في الاخر ايه اللي بيحصل هو ايه اللي بيحصل هو حضرتك بتبعتي بياناتك عشان موظف مش كده ما هو في الاخر ما هي في الاخر الانترنت ده شركه ففي موظف قاعد في الشركه دي بيدور لك على واحد يعرفك عليه بعد ما كان ابوكي بيوفر لك جو نشوف فيه بقى موظف هو اللي بيجوزك هو شكله شيك عشان مناسب للقرن ال 21 بس هو في الاخر ايه؟ الشركه اللي بتجوزك موظف اللي بيجوزك لا ده بقى فيه الاسوأ بقى من كده بقى فيه الاسوأ كتير من كده ايه؟ ده بقى دلوقتي بنات تطلع على التلفزيون وتقول انا شكلي حلو ومؤدبه واسمي كذا وبحب الرجاله يكونوا كذا مين يتجوزني؟ ونبدا نتفرج عليها ونقول آه لا دي لا دي والله ما حد كرمك قد الاسلام لما قال انت غاليه اوعي ترخصي نفسك انت يتجري وراكي انت الملكه انت يتجري وراكي و... ويا- ويجري الرجال يقول نفسنا نتجوزك اوعي تلهثي ورا الرجال فين دور الاب فين دور الام اللي عماله تجيب شبكه علاقات بحيث نكبر للبنت امكانيات الجواز حتى للمغتربين في الغرب مطالبين بكده كبروا شبكه العلاقات وانزلوا بلدكم مرات عديده عشان تعرفوا ولادكم على بقيه عيلتهم وعلى جيرانكم في مصر في يعني في بلادكم فين يا جماعه دور الاخ الاخ اللي دلوقتي بقى كل وظيفته مع الاخت يشخط ويزعق ويت... ويتحكم فيها فين الاخ اللي عايز يجوز اخته واللي بينقي اصحابه مش اللي شاربين مخدرات وعاملين كذا الصاحب اللي ينفع لاختي انا وصلت للاخر بس يا جماعه ارجوكم ارجوكم انا ما عنديش حلول مسكنه الحل رجعوا شبكه علاقات الاسر القويه رجعوا الاسره المتماسكه يا اباء يا امهات يا اخوات خلي بالكم من اخواتكم علشان ما تعرضش نفسها لمن يتزوجها هي غاليه يتجري وراها عشان حد يتجوزها احنا اللي عملنا الغلطه دي وفي الاخر دورنا على الصحوبيه اسمعوا كلام الاسلام في علاقات الجيران والقرايب يا اباء بلاش تعيش لوحدك عيش في وسط اسرتك ولم الاسره هو ده الامل عشان بناتنا تتزوج زيجات نشوف فيها عوده الحب للبيوت اشكركم تعالوا نكمل الاسبوع الجاي ونلقى الاحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته